السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة اللهم إنا نسألك وندعوك أن تجعل عملنا كله لوجهك خالصا وأن تجعلنا من عبادك الذين أخلصوا في حبك وتجردوا لك وعاشوا في رضاك ورضيت عنهم يا رب العالمين أحبابي في الله حقيقة هذه الأزمات الطاحنة التي تمر بها الأمة الإسلامية تجعلنا في أمس الحاجة إلى علاج إيماني نحن نحتاج إلى أن نعود إلى الله وأن نصلح علاقتنا بربنا سبحانه نحتاج إلى أن نعتصم بالله فالأمة تمر بأزمات شديدة جدا على المستوى الإيماني والمستوى العقدي الأمة بتعاني تهديدات والكثير ينسلخ أو البعض ينسلخ هم طبعا قليلين نسبيا إنما العدد كبير البعض ينسلخ من عقيدته إلى عقيدة هي طامة كبرى يترك منهج أهل السنة إلى منهج آخر عافانا الله وإياكم وهذه أزمة عقائدية أزمة أيضا حياتية معيشية وعلاج كل ذلك أن نراقب ربنا وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أعمالنا وأن نتحرى الدقة في معاملتنا لربنا ومعاملتنا مع بعضنا البعض إننا حقا نحتاج أن نراقب الله كل موظف لا يتقي الله تبارك وتعالى في عمله ولا يراقب الله تبارك وتعالى في عمله نقول له اتق الله تبارك وتعالى وراقب ربك كل مسؤول لا ينظر إلى موقفه بين يدي ربه تبارك وتعالى وأنه سيسأل نقول له اتق الله تبارك وتعالى إنك موقوف ومسؤول هناك يوم يقف الجميع أمام الله عز وجل لن تنفع الدنيا كلها لن تنفعك دنياك ولا سلطتك ولن ينفعك كرسيك ولا منصبك ولن ينفعك أي شيء إلا معاملتك لربك عز وجل مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا البحار تفجرت من خوفها وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلا ميسور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للعالمين ستور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للعالمين ستور وإذا السماء تكشفت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الجحيم زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء سبور لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور أحبتي في الله نحتاج إلى أن نعامل ربنا حبايبي ثلاث قصص قصة صاحب الغار الذي كانت له ابنة عم حينما وقعوا في كرب وأرادوا أن ينكشف الكرب كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء وكانت فقيرة ولكنه كان ميسورا لما عضها الفقر بنابه ذهبت إليه راودها عن نفسها في مقابل المال فأبت ثم رجعت فوعدها بمئة وعشرين دينارا مقابل أن تخلي بينه وبين نفسها فوافقت من شدة الفقر ولما أن خلا بها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها وانتفض لأنه راقب ربه عز وجل قام عنها وهي من أحب الناس إلى قلبه لأنه يراقب ربه جل جلاله وقصة ابنة بائعة اللبن في عصر أمير المؤمنين منع عمر من إضافة الماء على اللبن وإذا بالأم في جوف الليل تأمر ابنتها بإضافة الماء على اللبن وإذا بها تقول لأمها يا أماه ألم تسمعي لأمر أمير, أمير المؤمنين فقالت لها يا بنيتي إن أمير المؤمنين لا يرانا وقد كان يتفقد الرعية ويسمع الحديث فقالت لها يا أماه إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا فسمع الكلمة عمر وتأثر جدا فذهب وقال لأبنائه ليقم أحدكم فليتزوج هذه الفتاة فإنه قد ألقي في قلبي أنه سيخرج الله عز وجل من هذه الفتاة رجلا يوحد الله به كلمة المسلمين فقام عاصم وتزوجها وأنجبت ليلى التي من شدة حب عاصم لها كنيت بأم عاصم فتزوجت ليلى بعبد العزيز بن مروان لتلد عمر ابن عبد العزيز ابن مروان كل هذا الخير وهذه البركة من جراء مراقبتها لربها عز وجل نحتاج إلى هذه النماذج التي لا تغش ولا تخدع ولا تفسد مراقبة لله الرقابة الإدارية مش هتراقب كل إنسان رقابة البشر قاصرة لا يمكن أنها تراقب كل إنسان احنا محتاجين الوازع الداخلي الوازع الإيماني إن المسألة تكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى الربيع بن خسين وده مثل بقوله برضه للشباب الربيع بن خسين كان رجلا صالحا من تلامذة عبد الله بن مسعود كان إذا رآه ابن مسعود قال له يا ربيع إذا رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بك وأحبك وكان إذا رآه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ قول الله وبشر المخبتين مخبتين يعني المخلصين المنكسرين المتضرعين مرة من المرات اجتمع الفسق والمجرمون ليفتنوه فاتقوا اتفقوا مع فاتنه لتدخل عليه في خلوته لتفتنه ووعدوها بألف دينار مبلغ خرافي إن هي فتنت الربيع فتزينت وتبرجت وتكشفت وذهبت إليه في خلوته فما أن رآها الربيع بن خثيم إلا وصرف بصره عنها هي مش متعودة على كده هي امرأة فاتنة متبرجة متعودة أن كل اللي يشوفها يسلم ليها ويخضع ليها فإذا به يصرف بصره عنها فاستغربت صرف بصره عنها ومسكتش ده صرف بصره وقال لها يا أمة الله مش قال لها يا أيتها الحسناء قال لها يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك المرض فغير ما أرى من بهجتك وزينتك طبعا دي اتخضت وهو بيواصل الكلام أم كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين يعني خلاك جثة هامدة أم كيف بك إذا أودعت في القبر فيأتيك منكر ونكير أم كيف بك حينما توقفين أمام الله الجليل أم كيف بك إن لم تتوبي حينما تصيرين إلى الجحيم فارتعدت المرأة وخافت وبكت خدوا بالكم هو وهي لوحدهم ويتصرف التصرف ده ده قلب يراقب ربنا بجد هو إنسان سوي إنسان طبيعي جواه شهوة وجواه ميل للنساء وكل حاجة لكنه يراقب ربه نظر ربنا أقوى من أي حاجة يطغى على كل حاجة احنا عايزين النماذج دي عايزين النماذج دي اللي بتراقب ربنا سبحانه وتعالى النتيجة كانت ان المرأة ارتعدت وخافت وبكت لا إله إلا الله بكت وخرجت وسترت نفسها وتابت إلى الله وتركت طريق الضلال وطريق الفجور وصارت عابدة لدرجة أنها من شدة العبادة لقبت بعابدة الكوفة وصارت كأنها جذع بالي يعني جسمها ده ذاب في العبادة فجعلوا يقلبون كفا على كف ويقولون أمرناها أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا رقابة الله مراقبة الله ونبي الله يوسف لما دخلت امرأة العزيز وده مثل أقوى بكتير من مثل الربيع بن خثيم وقالت هيت لك وهو السجين وهو وهو الخادم وهو ودي السيدة الكبيرة سيدة القصر وشابة وجميلة وتقول له هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي هو ده هي دي النماذج اللي احنا عايزينها النماذج اللي بتراقب ربنا اللي وازع الصلة بالله عز وجل أقوى من أي حاجة في الوجود أقوى من شهوة الفرد وأقوى من شهوة الملك وأقوى من شهوة الكرسي وأقوى من شهوة المال وأقوى من كل حاجة الرقابة دي لو فاتت مننا لما تغيب من قلوبنا الدنيا بتفسد كل شيء بيفسد بيفسد وبتتركز الثروة في أيادي أناس مفسدين ويعيش الشعب جائع كما عانينا عايزين لهذا المسلسل أن يتوقف هيتوقف إزاي؟ سيب الأمر يجي من جهة السياسة أو ما يجيش مش دي القصة القصة بتاعت النهاردة إن لازم القلوب دي تتربى والشعوب دي تتربى إنها تصل بالله تبارك وتعالى تتصل بالله تبارك وتعالى هو ده اللي احنا عايزينه ده الأمر الأهم ومراقبة الله تبارك وتعالى تأتي من الرئيس والمرؤوس من الكل ده كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة أتى غلامه بلبن فقال له من أين هذا لبن بعد ما شربه فقال له من إبل الصدقة قال له من إبل الصدقة أسقيتني من مال المسلمين وهي شربة لبن كوباية لبن كوباية بس شربها تساوي إيه يعني تساوي إيه نص جنيه جنيه إيه قيمته فجاب له كوباية اللبن شربها مفكرها انها من الناقه بتاعته فيقول له لا ده من ابل الصدقه قال له ازاي تجيبني من ايه تجيب لي من ابل الصدقه اتسقيني نارا يقول له يا امير المؤمنين عدا عليها صغيرها فشرب لبنها فلم اجد شيئا هسيبك جعان يعني فيحط ايده في بقه في حلقه ويرجعها ليه هتقول لي طب وده فايدته ايه ممكن انت تقول كده والناس كلها تقول التصرف ملوش فايدة انما انا عايز اقول لحضرتك ان هو مش عايز جسمه ينبت ويتغذى على شيء يتغذى على شيء مش بتاعه ده بتاع الامة كلها هي دي النماذج اللي احنا عايزينها مراقبة ربنا سبحانه وتعالى عمر الفاروق لما يشوف ابنه يشوف ابل سمان فتلفت نظره ابل من هذه فيقولون له إنها إبل إبل عبد الله بن عمر خبر إبل عبد الله بن عمر وسيمان بالشكل ده ينادي ابنه تعالى يا عبد الله تعالى إبلك هذه قال أجل يا أمير المؤمنين من خالص مالي اشتريت إبل وجعلتها تسرح أبتغي ما يبتغيه الناس ترعى كما يرعى الناس سبحان الله في حاجة دي هو عشان ابن أمير المؤمنين ما يتصرفش وما يعيش كما يعيش الناس أمير المؤمنين عمر قال له تعالى يا عبد الله إذا يقول الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين يا عبد الله ابن عمر بيع هذه الإبل بيع هذه الإبل وخذ أصل مالك كان معاك مثلا 100 دينار خذ أصل مالك ورد ما زاد على أصل مالك إلى بيت مال المسلمين إيه النماذج دي دي نماذج بتراقب ربنا ليه مش عايز ان ابنه يتكسب بسبب ان هو خليفة ايه ده ايه النماذج دي هي دي النماذج اللي احنا عايزينها مراقبة ربنا نعامل الله عز وجل انتوا عايزين المجتمع ده ينهض عايزين الفقر يقضى عليه عايزين العدالة الاجتماعية كما تقولون هو ده السبيل السبيل أقوى شيء أن تربط الناس بربنا أن تربط الشعوب بالله عز وجل يا ناس يا مسلمون يا جميع الناس مراقبة ربنا هي الحل هي الحل الأمثل وأسرع حل أن الناس تراقب ربنا الصلة بالله تبارك وتعالى عشان كده المراقبة لما يجي العلماء يتكلموا عنها يقولوا المراقبة دي خلوص السر والعلانية لله يعني ايه؟ يعني مش العلن وبس لا السر تراقب ربنا عز وجل في خواطرك تراقب ربنا عز وجل في نيتك معنى مهم جدا جدا ده يؤدي ان انت حتى لو في وسط بيرتكب معصية بالنسبة له المعصية دي عادية انت بقى بتراقب ربنا تراقب ربنا سبحانه وتعالى مثلا دخلت مكان فيه معصية مشغلين مطعم مثلا مشغلين كليبات او موسيقى وقاعد حضرتك بتاكل الناس كلها بتاكل على نغمات الموسيقى عادية جدا انت لو قمت وقلت يا ناس ده حرام ما ينفعش الموسيقى حرام وهاتوا لنا حاجة جميلة سمعونا قرآن سمعونا ذكر لربنا سمعونا حتى اناشيد لمشاري لأي حد حاجات حلوة كده ما تخليناش ناخد ذنوب هيستغربوك يقولوا ايه ده لو مطعم راقي شوية ايه ده الشخص ده جاي منين سبحان الله فده بن... الناس استمرأت المعصية انت بقى انت بالنسبة للناس دي كلها لو ما سبتش المكان حاجة عادية جدا يعني انت انسان كده طبيعي انما الناس دي بتراقب الناس دي لا تراقب ربنا وربنا يراقبك الناس دي لا تستقبح عملك ولكن الله يطلع عليك فتراقب ربنا في سرك في قلبك وتسيب المكان سيب المكان احنا عايزين المعنى ده المعنى المقصد بغض النظر عن ضرب الأمثلة أنا عايز المفهوم المفهوم إنك تراقب ربنا في السرائر كمان في السرائر إذا كان الناس يراقبون ظاهرك فالله عز وجل يراقب باطنك ده كان العلماء بيتواصوا بيها يدخل العالم على خوف الدرس في الحلقة بتاعته وهو عارف انه بيحبه ويقول له إذا كان هؤلاء الخلق يراقبون ظاهرك فالله يراقب باطنك يراقب باطنك يا رب اجعل عملنا خالصا متجردا لك يا رب العالمين المراقبة هي خلوص السر والعلانية لله تبارك وتعالى المراقبة يا أحبابي هي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه, فإنه يراك كأنك تراه مقام المشاهدة كأنك تشاهد ربنا سبحانه وتعالى فإن لم تستطع إنك تستوعب دي فإن لم تعبد إلهك اعبد إلهك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى خلاص شباء ربنا عز وجل يسمع كلامك يرى مكانك لا يخفى عليه شيء من أمرك ربنا عز وجل رقيب ربنا عز وجل شهيد ربنا عز وجل حفيظ سبحانه وتعالى فراقب ربنا راقب ربنا عز وجل استشعر كده ان ربنا عز وجل معاك اقول لك على حاجة استحضر اكتر انسان انت بتحترمه وبتقدره وتصوره معاك في بيتك معاك في خلوتك معاك في سفرك معاك في قعداتك معاك هتعمل ايه صدقني مش هتعمل منكر او على الاقل مش هتقدر تعمل شيء هو يستنكره ليه انت بتحبه مش عايز تزعله طيب فما لنا لا نراقب ربنا ربنا عز وجل معاك في بيتك وفي شغلك وفي مواصلاتك وفي عربيتك وفي سرك وفي علانيتك معاك يسمع كلامك كل كلمة تقولها يرى مكانك كل فعل بتفعله لا يخفى عليه شيء من أمرك بل يزيد على ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مهما يكتم الناس عن الله عن الناس مهما تكتم عن الناس يعلمه الله سبحانه وتعالى اسمع كده لهذه الآيات ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية لا تخفى عليه خافية حتى يعلم ما في الأرحام يقول الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كل شيء يعلمه الله عز وجل جل جلال ربي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يقول الله أيضا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين كل شيء في كتاب مبين طيب تخيل حضرتك كده أخي في الله أختي في الله الورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الورقة دي أهم ولا أعمالك طبعا أعمالك إذا كانت الورقة يعلمها الله يبقى أعمالك تخفى على الله سبحانه وتعالى يبقى الأعمال الله عز وجل حفيظ رقيب كل حاجة يعلمها يحفظها يكتبها ليوافيك عليها يوم القيامة فراقب ربنا كويس يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين مثقال حبة من خردل مش حاجة تغيب على ربنا سبحانه وتعالى كل شيء يعلمه يبقى نراقب ربنا ولا لا يا إخواني نراقب ربنا هنراقبه أجل بعد كل ده ما نراقبش ربنا الحل والمخرج من كل شيء أن نراقب الله عز وجل طيب انت عارف بقى عايز نحدد إلى أي مدى انت بتراقب ربنا سبحانه وتعالى المراقب لربنا تلاقي فيه صفات وعليه علامات من أهم صفات العبد اللي بيراقب ربنا أنه دايما يحاسب نفسه يحاسب نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل اللي بيفهم من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله يعني عايش حياته بيعمل اللي هو عايزه وبيقول لا إن شاء الله ربنا غفور رحيم ده احنا إن ربنا ما أكرمناش هيكرم مين يعني ده بني آدم أحمق ده بوصف النبي عليه الصلاة والسلام إنما العاقل اللي بيحاسب نفسه فعايزين كده كل يوم بعد الفجر كما ألمح ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كل يوم بعد الفجر نعمل حاجة اسمها المشارطة ونيجي في آخر النهار نعمل حاجة اسمها المحاسبة المشارطة زي إيه؟ زي اتنين تجار يا, أح يا أحبابي اتنين تجار دخلوا مع بعضهم في تجارة لما بتدخلوا مع بعض في تجارة يا تجار بي بتدخلوا كده وخلاص بالبركة ولا في حاجة اسمها المشارطة في حاجة اسمها شروط في حاجة اسمها شروط بتشترطوها على بعض والمكسب كذا ونسبتي كذا ونسبتك كذا ومساهمتك في العمل كذا وتحضر من الساعة كذا وفي الآخر خالص في آخر ال ال ال النهار أو الأسبوع أو أي حاجة بتتحاسبوا طب ما تيجوا نعمل كده مع نفسنا عشان الآخرة دي عشان صفقة من صفقات الدنيا طب الآخرة أهم ولا لأ أولى ولا لأ نشرط نفسنا الصبح يا نفسي هتعملي كذا وكذا وكذا وكذا ونيجي آخر النهار نحاسب نفسنا قد ايه طبقنا حبيبي في الله أكمل المعنى ده معاكم بعد الفاصل إن شاء الله انتظرونا
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار Gut Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او gut هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان يتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض Gut Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في الله أن تحاسب نفسك دي من أهم العلامات أن الراجل ده أو الشخص ده أخ وأخت بيراقب ربنا سبحانه وتعالى ده بيحاسب نفسه بيحاسب نفسه بقى يبدأ يكتشف الخلل الإيماني سريعا طب ليه يحاسب نفسه من أهم الأسباب اللي تخليك آه، تحاسب نفسك على فكرة انك آه، تنظر الى نعم الله تبارك وتعالى عليك فتلاقيك جرأان في النعم فتقول ايه ده كيف اقابل نعمة الله تبارك وتعالى بهذه المعاصي وبهذه ال- فتحاسب نفسك هتكتشف الامراض القلبية مبكرا ال- اللي هي ال- ال- في الايمانيات يعني هتكتشف المعاصي والذنوب هتقدر تتابع نفسك متابعة دقيقة آه، دي دي حال المراقب لر- لربنا سبحانه وتعالى فتتوب دائما المراقب لربنا سبحانه وتعالى دائما تواب دائما رجاع إلى الله عز وجل وقد أحسن من قال بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب تخليك دائما تخشى العتاب تقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه فيا رباه عبد تائب فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك أتيت إليك فارحمني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي واعف عني أنت أرجى من يجازيني فالمحاسبة بتوجب دائما انك تكون تواب رجاع تلقط ذنوبك بسرعة تلقط معاصيك بسرعة فتظبط من حالك معنا اتصال احبابي السلام عليكم حاجة سناء اهلا بيك
دكتور غريب اهلا بيك يا حاجة سناء عندي ثلاث أسئلة ولكن من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله اللهم اجعلنا ممن دعا إليك وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة وعن علم وهدى ونور وعن علم وهدى وكتاب منير إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين وبشر الصابرين ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم عندي ثلاث أسئلة السؤال الأول هل نحن في أزمة حقيقية وفي أمس الحاجة لاستغلال الوقت والجهد والمال وأن هذه ثروة حقيقية في ذلك الوقت العصيب لوضع بذرة التمكين لإقامة دين الله المتين لتشرق الأرض بنور ربها وأنه كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون وهل لو أن كل منا عمل عمل وكأنه وحده يعيش في الدنيا ولا يراه إلا الله هل تتحل الأزمات ولو تذكرنا دائما وأبدا أننا سنقف أمام الجبار هل هتحل الأزمات السؤال الثاني لماذا لماذا لماذا كل هذا التشتت والتفرق والحزبية؟ هل وصلنا إلى قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون فإن لم نص- فإن لم نصدق الله ورسوله فلم نصدق فمن نصدق كما يحب الله ورسوله بلا زيادة ولا نقصان. السؤال الثالث في سورة النمل النمل في قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الدابة هنا نكرة لو كانت معرفة ستختلف ما التفسير هل هي دابة واحدة أم دب كل حقبة من الزمان للإنذار حتى تأتي الدبة الكبرى المذكورة أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا
وإياكم وإياكم لا طبعا هي الدبة اللي هي من علامات القيامة يعني ما فيش غير كده ملهاش تفسير غير كده آه، أرجع تاني حبايبي في الله أقول لحضراتكم معانا اتصال آخر أم خالد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله اتفضلي لو سمحت يا شيخ أنا هحكي على لحضرتك على حاجة يعني حصلالي الصوت مش كويس اتفضلي نحاول نسمعك اتفضلي أم محمد السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يجازيك عنا خير الجزاء أخي فاضل والله نسمع يعني آه، هقول إن ال- ال- المحاضرات بتاعت حضرتك بتنشط الهمة وتعلي وتجلي القلب الحمد لله وبعتبر ان هي اسباب من اسباب الهدايه فالهدايه انواع فانتم والله ربنا يبارك فيكم علماءنا جميعا يعني معاكم اسباب الهدايه واسال الله ان يوفقكم الى هذه الهدايه وت- وربنا يجعلكم سببا لما اهتدى يا رب العالمين آمين آمين.
والله يا- عايزه اقول بس كلمه لنفسي اولا ولكل العصاه آه، وانا من ضمنهم العصاه وعايزه اقول لهم ان انا يعني آه، ادي فرصه لسمعك ان يسمع لقال الله قال الرسول ادي سمعك لعلمائنا ادي سمعك ولو لحظات يعني ربنا هيهدي قلبك ويهدي بصفتك ان شاء الله يعني هيفتح عليك خير الفاتحين باذن الله نعم والله يا شيخ احنا يعني نتذكر آه، بفضل الله ربنا تبع لنا من يجي سبع ثمان سنوات الحمد لله رب العالمين الحمد لله بس قبل كده كنا بنسمع مثلا اغاني او نرتب ترتيب البيت او نعد الطعام على الاغاني دلوقتي بحب ان احنا نسمع دلوقتي عن قال الله قال رسول الحمد ونسمع لله.
علمائنا و- وندخل ونستمتع باذننا تستمتع الاذن بال- بالطاعات وفعل الخيرات والهمه العاليه اللي انتوا بتدوها لنا والطريق اللي احنا ان شاء الله نمشي فيه واسال الله ان يوصلنا الى طريق الجنه يا رب يا رب.
العالمين آمين.
فانا انصح كل الناس ادي فرصه لسمعك سمعك الجميل ده ربنا وقال ربنا سبحانه وتعالى قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا عن مسؤولا وبدا بالسمع لان السمع هو ال... يعني هتسمع عن الحق هو اللي هيجي للقلب هو اللي هيغذي الروح فادي فرصه انك تسمع يعني انا بحب يعني حضرتك انا ب... بسمع لحضرتك وانا بعد الطعام وبنظف البيت يعني ربنا عدلنا ببدل المعاصي طاعات الحمد حتى الله لله.
ان يثبتنا ويثبتكم وارجو منك الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتصال آخر السلام عليكم أم خالد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا بيك اتفضلي يا أم خالد اتفضلي لو سمحت يا شيخ هحكي لحضرتك على حاجة بس حصلة لي معلش.
باختصار ممكن أنا كنت يوم ال- يوم الخميس كنت بقى الخميس بقى بصر رحم يعني كنت بزور أخت جوزي أيوة وأنا وجاية جات لي حاجة كده إن أنا حاسة إن أنا هموت. مع يعني مع اني كنت يعني قبلها حلمانه بجنازه والجنازه دي اللي اللي ماشي فيها ملتحين كلهم لابسين ابيض وبس موطين راسهم على ال- الكفن يعني هو ماشي مم. طب معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ غريب أهلا بيك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ غريب لازم أعلي صوتي أهلا بيك ربنا يا يصلح أخي حالك يا رب أهلا آه، يا بيك شيخ اتفضل.
غريب آه، بالله عليك عندي سؤال الله يبارك لك بس اتفضل عندي سؤال في مشكلة آه، صلاة الفجر يا شيخ غريب ال- يعني الصلاة الوحيدة اللي يعني ما اقدرش اقاوم ان انا اصليها لان بس بحكم الشغل يعني يعني انا بخلص دوام الشغل حوالي الساعة 12 عقبال ما انام وكده يعني بك- بتقوم تيجي الساعة واحدة فلما باجي اصحى للفجر ما بقدرش اصحى بأي طريقة من الطرق يا دكتور غريب فانا عايز حضرتك بس يعني تنصحني بنصيحة يعني احاول ان انا انتظم في صلاة الفجر بأي طريقة يعني طيب.
ونرجو من حضرتك الدعاء يا شيخ غريب حاضر شكرا ان شاء جزيلا الله ان شاء الله الله يكرمك هو هو ال- الحل يا اخي الفاضل في اخر كلمه انت قلتها لما الامور تضيق خالص ومفيش حل ادعي ربنا وعيط لربنا ولما يتواجد منك الصدق هتصحى صدقني في ناس ممكن تنام نص ساعة ربع ساعة خمس دقايق وتصحى وتحس يعني مرة أخ من الإخوة قال لي أنا نمت نص ساعة قبل الفجر وصحيت وكنت ما طب قلت له طب ليه ما قعدتش قال لي ما أقدرش إطلاقا ما كنتش أقدر أقعد من كتر الجهد وال يعني وكان في عمل خير فنام بيقول نمت نص ساعة صحيت كأني نايم يوم بالظبط حاسس براحة وكأني نايم طول الليل ف- فأنا بقول يا أخي الفاضل أصدق مع الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله أنت شكلك راجل طيب ربنا يبارك لك يا رب آه، وادعي ربنا ولدرجة أنك تعيط لربنا في سجودك وتقول له يا رب خليني من أهل صلاة الفجر لأن أنا آه، يعني قلبي يحترق من ضياع صلاة الفجر السلام عليكم اتصال آخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا اسمي رباب بس فيه بعض من الناس يجوا يخطبوا يعني آه.
بحس بتوهة احس انا مش شايفاه خالص سامع الصوت بس مش مش شايفاه و... وانا بصلي على طول بس بحس الحمد لله.
ان نيتي مش مظبوطه في الصلاه وبحفظ قران آه، في بعض حرف ما بعرفش انطقه وكنت صفحه صفحه اجيب الذهب بخطيبي سمني علشان التوهة ديت وعلشان آه، آه، ما اعرفش انطق ولا ما اعرفش انطق حروف خالص مم.
فانا مش عارفه انا اعمل ايه ونفسي طيب، اقرب حاضر.
من ربنا يعني حاضر آه، ال ال اللي له رب اللي له رب رحيم كريم ودود قريب يجيب دعوة الداعي ما يتعبش أبدا في حياته على فكرة ما يبقاش عنده أي مشكلة بس المهم القلب يقبل على الله فأنا بقول لأختي أدعو الله عز وجل أن يكشف عنك هذا البلاء وأن يشفيك وأن يعافيك من كل ضر وأن يرزقك أصلح زوج وأن يجعل عيشك حميدا أنت وكل أخت لم تتزوج وكذلك كل أخ لم يتزوج آه، فأنا بقول آه، أختي الفاضلة ادعي ربنا سبحانه وتعالى اكشف عنك الضر الرقية الصالحة آه، آه، ال- ال- من كتاب الله تبارك وتعالى ويعني من الكتب اللي فيها الرقية ترقي نفسك أن الرقية على فكرة قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين من هنا ليست للتبعيض ولكن كل القرآن شفاء كله شفاء شفاء من إيه؟ شفاء كلمة تفيد العموم تفيد آه، آه، الشفاء من أمراض الن- الأمراض النفسية والأمراض البدنية تفيد من الشهوات من أمراض الشهوات من أمراض الشبهات ال- فالقرآن شفاء من كل حاجة وحماية من كل حاجة بفضل الله عز وجل فكتاب الشيخ سعيد بن وهف القحطاني كتيب صغير خالص كده آه، ده ممكن متوفر في المكتبات تجيبي تجيبيه وت- الرقية الشرعية تط- تطبقيها وتنفذيها وبإذن الله تبارك وتعالى آه، مع الاجتهاد في العبادة وتلاوة القرآن والذكر آه، آه، إن شاء الله ربنا يصرف عنك كل هذا الضر وهذا البلاء آه، آه، حبايبي في الله أرجع تاني لموضوعي آه، آه، قلنا العلامة علامة المحاسبة العلامة الثانية اللي بيراقب ربنا بيظهر انت بتراقب ربنا ولا لا حالك في الخلوة حالك في الخلوة الناس في الخلوات حاجة من ثلاثة إما إنه عبد يتجرأ ينتظر الخلوة ليفرح فرحا بها ليرتكب المنكرات والمعاصي وده عبد ضايع خالص أو إنه عبد ينتظر الخلوة فرحا بها ليخلو بربه تبارك وتعالى ويأنس به وده حاجة عالية قوي أو عبد بيجاهد نفسه في الخلوة هيعصى بس كاره إنه يعصى وبيقاوم نفسه فمرة يذل ومرة يبقى كويس ومرة وده عبد محتاج إن شاء الله نرجو له السلامة يعني ترجى له السلامة لأنه هو برضه على آه، خطر وده كتير من الناس فأنت حالك في الخلوة ده بيحدد أنت بتراقب ربنا ولا لأ والخلوات بتظهر على صفحات الوجوه على فكرة يراها الصالحون قال أبو الدرداء ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الصالحين وهو لا يدري قالوا كيف ذلك يا أبا الدرداء قال يخلو بمعصية الله تعالى فيصبح وعليه مزلته مذلة الذنب ذل الذنب في الوجوه يبقى دلوقتي الخلوات لما تبقى الخلوات طب لما تبقى ال- ال- الخلوات صالحة لا ده انت تبقى في الناس زي عود البخور بالضبط زي عود البخور يعني ايه عود البخور لما نحطه في, في, في مسجد او نحطه في اوضه او في بيت او كده بتشم الريحه من غير ما تشوفه هي بالضبط كده الإنسان اللي خلوته بيحترم فيها ربنا وبيراقب ربنا عز وجل ترى أعين الخلق تعظمه وألسنة الخلق تمدحه ولا يدرون السبب الناس بيحبوه مش عارفين بيحبوه ليه بيحبوه لله في لله كده سبحان الله والسر أنه عبد بيراقب ربنا بينه وبين ربنا أسرار صالحة وده سر تميز اللي تميزوا كلهم حقيقة طيب إيه كمان حبايبي في الله أربعة آه، آه، آه، أو ثلاثة الحياء من الله إنسان دايما اللي بيراقب ربنا بيستحي من ربنا آه، خمسة عشان الوقت خلاص خشية الله عز وجل اللي بيراقب ربنا بيخشى الله عنده الخشية والخشية هي الخوف مع تعظيم الله خايف من ربنا مع معظم مع تعظيم الله تبارك وتعالى عشان كده ربنا عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن العلماء بيعظموا ربنا خوف مع تعظيم ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء بل قال يخشى الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله لأن أعظم حد بيعظم ربنا تعظيم مع الخوف هو النبي صلى الله عليه وسلم آه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تغيرت إذا هبت الريح يتغير ويتردد ويصفر لونه آه، ويخاف ويخشى الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام آه، و- وعندنا الصحابة الكرام آه، عمر الفاروق رضي الله عنه كان خطان أسودان من شدة بكاء من خشية الله تبارك وتعالى وكان آه، آه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه آه، يخشى الله تبارك وتعالى ويبكي في الصلاة كانت لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر مروا أبي بكر فليصلي بالناس آه، فقالت عائشة معتذرة عن أبي بكر إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين رقيق القلب لا يسمع الناس إذا قام مقامك في الصف أي من شدة البكاء كل ما يقرأ آية أو كلمة ما فيش حد يعرف يميزها لأن القرآن مختلط بالبكاء وكان من شدة خشية عمر انه كان لما يسمع القرآن آيات معينة يغمى عليه يغشى عليه مرة كان راكب الدبة سمع إن عذاب ربك لواقع أغمى عليه وقع من على الدابة مرض فيها شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما سبب مرض آه، احنا طبعا مين فينا بيمرض بسبب آية من شدة تأثره دي مسألة يعني محتاجة مننا كلنا إعادة نظر لأن ال- ال- الخشية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخشية طيب حبايبي في الله يعني لسه حوالي آه، خمس دقايق تقريبا آه، احنا عايزين نبقى كده عايزين نبقى كويسين بالشكل ده آه، نعمل ايه والله آه، آه، نتعرف على ربنا اول حاجة معرفة الله تبارك وتعالى آه، تتأمل في خلق الله تت- تتدبر في خلق الله تبارك وتعالى تتعبد الله بأسماء الحسنى وتسمع أي برنامج يكلمك عن أسماء الله الحسنى آه، آه، ولا سيما لما يكون كلام عن الآثار الإيمانية الحاجات دي هتخليك تعرف ربنا وتحبه وتعيش معاه اتنين استشعار النعمة استشعار نعمة الله عايزك تعدد نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها دي مسألة مهمة جدا آه، وشوف عايز أفكرك بحاجة آه، آه، في الوقت الذي تبصر فيه ناس لا يبصرون وأنا بقول للذين لا يبصرون ربنا من خلال الابتلاء ده أهو هيدخلكم الجنة م- م- بيه ممكن تبقى حتى لو تدخلوا الجنة تبقى درجة أقل لا ده ربنا يريد أن يرفعكم بس من خلال هذا الابتلاء إنما أنا بقول للمعافين أنت دلوقتي بقى عينك أهي ما تخليهاش توديك النار يعني هو ال- ال- ال- المصاب بالعمى أو المكفوفون آه، آه، يعني عينه دي فقدها توديه توديه الجنة أنا مش عايز عينك معاك توديك النار اشكر نعمة رب ربنا عز وجل عليك آه، انت ربنا عافاك ربنا عافاك ما- برضو مرضى الغسيل الكلوي لا، اللهم اشف جميع المرضى يا رب العالمين والحقيقة أنا تذكرت وده رزقه سبحان الله ما كانش في ترتيب أدعي له أخ من الإخوة شيخ من المشايخ آه، اللي هم الأئمة أئمة الأوقاف اللي اللي فيهم خير كبير جدا آه، وهو في المنصورة إمام من أئمة مسجد الصديق في على المشاية آه، اللي هو الشيخ محمد عبد الحليم يعني مريض مرض شديد الحقيقة أنا عايز يعني كل إخواني وأخواتي يدعوا له اللهم اشفيه بشفائك ادعوا له يا إخوان الله يكرمكم لأنه راجل فيه خير اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك اللهم أبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه هو جميع المرضى يا رب العالمين فمثلا انت بتغسل ال- ال- الكلية ربنا عز وجل جعل جسمك بيغسلها 30 مرة في اليوم مريض ال- ال- الفشل الكلوي بيغسل ثلاث مرات في الأسبوع يعني شهرين ونص تقريبا آه، ده بيحصل لك فيهم ومن غير بقى الشنط اللي اللي بتتعمل عند جراح الأوعية ومن غير الأدوية ومن غير يعني سبحان الله فأنا عايزك نعمة ربنا دي تخليك تسيح من ربنا كده وت- وتراقب ربنا وتعامل ربنا معاملة صحيحة قلت لحضراتكم استشعار النعمة أيضا من أهم الحاجات الصحبة الصالحة تجنب رفقاء السوء والصحبة الصالحة كم من واحد زل كم من واحد انتكس ضاع خالص عن الطريق وبعد عن الطريق بسبب رفقة السوء احنا عايزين يا حبايبي في الله ننفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام آه، الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل النبي أمرك أنك تبص وت- وتتحرى الدقة أنت بتصاحب مين من أصحابك مش كده وخلاص أيضا الخوف من موت الفجأة وسوء الخاتمة دي تخليك دايما تراقب ربنا ودايما تفكر في آه، انت بتعصى ربنا ولا لا و- و- وعملت قد ايه من الطاعه ومقصر ولا لا الخ- موت الفجأة كتر جدا جدا وسوء الخاتمة نسأل الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى آه، و- وأيضا قبل ما أقول الآية دي أن تستشعر أنك موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى آه، لما تخاف من الموت قال الله سبحانه وتعالى وبهذه الآية أختم آه، هذه الحلقة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فاللهم حلنا بمراقبتك اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله